إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أيها الأحبة لازلنا نتحدث عن النفس كعقبة من أخطر العقبات التي تعترض سيرنا على طريق التوبة إلى الله عز وجل وقلت النفس تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى محاسبة هذه المحاسبة لها منهج أهم بنود وخطوات هذا المنهج أولا المقايسة بين نعم الله تبارك وتعالى علينا وبين جنايتنا وتقصيرنا في حق الله عز وجل ثانيا المقايسة بين الحسنات والسيئات وهذه المقايسة تحتاج إلى نور الحكمة وتحتاج إلى سوء الظن بالنفس وتحتاج إلى تمييز دقيق بين النعم والفتن ثم المقايسة بين الإخلاص والرياء الشاهد أن هذه المقايسات تدفع العبد دفعا إلى تجديد التوبة وتدفع العبد دفعا إلى البعد عن المعاصي لأنه سيقف على عوراته وسيقف على جنايته وسيقف على تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى وهذا هو المراد أصلا من منهج محاسبة النفس كلما حاسب الإنسان نفسه زكت لا يمكن على الإطلاق لمؤمن صادق أن يحاسب نفسه دون أن يجتهد في تزكيتها ودون أن يبتعد عن تدسيتها فالنفس ظالمة جاهلة أمارة وهذا المنهج يا أحبابي وأرجو أن تنتبهوا معي لكلمات اليوم فوالله إنها من الأهمية بمكان هذا المنهج منهج محاسبة النفس في الدنيا والله لو عرفنا فضله والله لو عرفنا فضله ما تركناه وما غفلنا عنه لأنه سيخفف حسابنا بين يدي ربنا يوم القيامة الحساب مش هيخف عني وعنك يوم القيامة إلا لو أدينا هذا المنهج في الدنيا لو حاسبنا أنفسنا في الدنيا قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خلي بال حضرتك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد حضرتك نظرت لما قدمت لغد هل أنا نظرت لما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين سخطه وعذابه وغضبه وقايه بمحاسبتكم لأنفسكم هنا في الدنيا لتزكيتها لإلهاب ظهرها بصوت الخوف والمراقبة لإلجامها بلجام التقوى ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تاني أيوة تاني إن الله خبير بما تعملون قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بكفاية دي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا ما تنساش الأثر ده فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا حضرتك لو انت معاك شريك في تجارة هتحاسبه بالجنيه لو شريك شحيح هتحاسب شريكك بالجنيه كذلك المؤمن مع نفسه شحيح جدا مع النفس قال ميمون بن مهران لا ترى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح وإفلاب بالمرصاد مع كل كلمة مع كل عمل ومع كل حال أي مع كل نية المؤمن واقف لنفسه بالمرصاد ليه لأنه خايف من وقفه مش هو اللي هيحاسب فيها نفسه يوم, في يوم القيامة بل الذي سيحاسبه ربه الذي يعلم السر وأخفى ده كلام سهل شوف أنا بقوله سهل حضرتك بتسمعه سهل إنما لو تدبرت هذه الكلمات والله العظيم لانخلعت قلوبنا طب أنا هقرب لك المعنى حضرتك كنت في أكاديمية الشرطة ما انتقلتش ببصرك وقلبك وعقلك وكيانك إلى أكاديمية الشرطة إلى محاكمة القرن انت ما شفتش المشهد أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة وألا يهيننا في الدنيا والآخرة يا الله على المشهد والحاج الداخل بين يدي القاضي أو بين يدي هيئة المحكمة والقاعة مليانة وسبحان الله الخلائق الخلائق رؤوسها مرفوعة وأبصارها معلقة بشاشات الفضائيات في أنحاء الأرض والكل معلق قلبه وعقله وبصره بالقاضي والحاجب داخل بين يدي هيئة المحكمة والمحكمة انظر إلى القاعة صمت سكينة لا تسمع إلا همسة الأبصار معلقة برئيس المحكمة والآذان صاغية والكل منتبه منهم من يبكي على حاله وعلى نفسه ومنهم من يبكي فرحا ومنهم من يعلو سطره ويهبط حالات نفسية غريبة وأشكال عجيبة هذا كله والكل ينتظر نطق القاضي نطق رئيس المحكمة بالحكم الكل أبصاره معلقة وآذانه صاغية ده في الدنيا عاوز حضرتك تنتقل لتتوهم نفسك في أرض المحشر على رؤوس الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة وأنت ترى الخلائق جميعا حفاة لا يلبسون نعالا عراة لا يلبسون ثيابا غرلا جمع أغرل وهو الصبي قبل ختانه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين الله أكبر الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل جهنم في أرض المحشر التي نقف فيها أتي بها لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يجرونها تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها تبارك وتعالى فإن الملك في هذا اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولن يغضب بعده مثله ثم ينادى عليك مش الحاج بقى يوم محكمة لا سينادى عليك ستنادي الملائكة عليك باسمك أين فلان ابن فلان هذا هو اسمي ماذا تريدون يا ملائكة الله أقبل أقبل للعرض على مالك الملك وملك الملوك فيقرع النداء قلبك فترتعد فرائصك وتضطرب جوارحك ويتغير لونك والملائكة تجرك أو تقودك أو تسوقك لإيقافك بين يدي مالك الملك وملك الملوك جل وعلا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه مثل مثل لنفسك مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير وإذا الجبال تسيرت فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت خلت الديار فما بها معمور وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور تذكر تذكر وقوفك يوم العرض عريانه مستوحشا قلق الأحشاء حيرانه والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانه اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأته ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانه نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا تذكر عش بقلبك هذه المعاني اسألك بالله أن ترجع بها وأن تقضي بقية رمضان معها مع هذا الموقف سينادى عليك باسمك خلي بالك وستقف بين يدي الملك ليكلمك الملك ليس بينك وبينه ترجمان انت عشت دي يا حبيبي ما تسمعهاش كلمة نظرية تتعامل مع الذهن معاملة باردة معاملة باهتة لا عيش المعنى ده بقلبك سأقف أنا وأنت بين يدي الملك ستقف عاريا من كل شيء من الثياب من المنصب من المكانة من الجاه من المال من كل شيء بين يدي الملك الملك بين يدي الملك جل جلاله مش بين يدي قاض في محكمة في الدنيا لا بين يدي الملك فيش دفاع مفيش هيئة دفاع ولا فيه هيئة محامين إطلاقا ليس بينك وبينه ترجمان يبدأ الحساب بتطاير الصحف يا إلهي منظر يرعب خلي بالك أنا ما اتكلمتش على مشهد الحشر والناس طالعة بقى من القبور مشهد يخلع القلب والله العظيم اللي يعيشه بس معيشة عقلية حتى مش قلبية قلبه ينخلع مشهد الحشر والناس طالعة من القبور والأرض عمالة تتزلزل من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة والأرض عمالة تتخلص من هذا الحمل الثقيل ليقف الكل بين يدي الملك الجليل مشاهد مرعبة مشاهد الحشر دي مشاهد مرعبة مرعبة حقيقة أسأل الله أن يؤمننا وإياكم يوم الفزع الأكبر إنه ولي ذلك والقدر عليه وبعدين تقف بين يدي الملك ويبدأ الحساب وأول ما يبدأ الحساب يبدأ بعرض الصحف بتطاير الكتب يا الله تصور بقى تلاقي الكتب بتطير كده كتب بتطير وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا هتلاقيه مفتوح وبعدين يتقال لك اقرأ كتابك أنا بعرفش أقرأ الحمد لله أنا رجل أم لا حتقرأ لا حتقرأ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة يا إلهي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا يا سلام على نون العظمة دي اسمها نون العظمة بنا وكفى بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين خلي بالك انت مش في مصلحة الضرائب ولا أمام الجهاز المركزي المحاسبات لا وكفى بنا حاسبين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تتطاير الصحف والكتب يا إلهي تلاقي واحد سبحان الله واخد كتابه بيمينه اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك والتاني واخد الكتاب بالشمال أو من وراء ظهره الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها ها اقرأوا كتابيه الله الله الله أول ما يقف بين يدي الله جل وعلا ويأخذ الكتاب خلاص أخذ كتابه بيمينه سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا ينطلق بقى إلى أهله وخلانه وأحبابه في أرض المحشر انتوا شايفين كتابي بيميني اقرأوا معايا شاركوني الفرحة والسعادة والسرور اقرأوا انتوا شايفين ده توحيدي ودي صلاتي ودي زكاتي وهذا صيامي وهذا حجي وهذه عمرتي وهذا قيامي وهذا أدبي وهذا ديني وهذا خلقي وهذا بري بوالدي وهذا إحساني إلى الجيران والفقراء والمساكين ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اسمع النبي يقول إيه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر يدنا المؤمن من ربه يوم القيامة الله الله الله الله يدنا يعني يقرب ربنا جل جلاله يقرب أهل الإيمان منه يوم القيامة يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه والكنف في اللغة الستر والرحمة الكنف في اللغة الستر والرحمة ويقرره الله بذنوبه يعني رب العزة يقول للمؤمن انت عملت كذا وكذا وكذا وكذا من المصايب والمعائب والذنوب الله أكبر كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها قل له لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول المؤمن رب أعرف أنا فاكر يا رب أنا مش ناسي
أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة
خلي بالك من اللي جاي ده فيقول له الملك جل جلاله ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم انتوا معايا ولا نايمين شكلكم نايمين شايف فضل الله على المؤمنين ولكني سترتها عليك في الدنيا مش انا قلت لحضراتكم قبل كده مش ممكن الملك يسترني في الدنيا ويفضحني يوم القيامة مستحيل والله ما سترك في الدنيا إلا ليسترك في الآخرة اللهم استرني وإياكم في الدنيا والآخرة ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم يوم الرحمة ده في الأرض بس جزء من 100 جزء من الرحمة إنما يوم القيامة إن شاء الله يبقى 100 جزء ليرحم الله خلقه وعباده فهو يحب أن يرى فضله على خلقه وعلى عباده ومقتضيات أسماء الرحمن والرحيم والغفور والودود جل جلاله يبقى تتطاير الصحف ويبدأ الحساب بالعرض بعرض الصحف لسه ما بدأش الحساب لسه ما بدأش يعني اوعى تتصور ان عرض الكتب وتطاير الصحف والحساب لا مش ده الحساب السيدة عائشة فهمت كده الفهم اللي انا فهمت انا وانت ده كما في الصحيحين النبي بيقول من نوقش الحساب يوم القيامة عذب لو اتناقشت خلاص عذبت ربنا يسترنا من نوقش الحساب يوم القيامة عذب فقالت عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذلك الحساب يا عائشة إنما ذلك العرض ده ده لسه العرض عرض الكتب وعرض الصحف ده لسه الحساب ده موضوع تاني ان الملك بقى يحاسبه كل انت عملت كذا وعملت كذا ومسألة تانية خالص مش هي ده العرض ده العرض عرض الكتب غير الحساب فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة والله تعيش الكلمة دي إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فيش بينك وبين الملك ترجمان ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه يعني عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم يعني في الدنيا يلاقي الشريط كاملا كتاب مليان بكل الأعمال فينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة يعني ولو بنصف تمرة تتصدق بها لله جل وعلا ما تستهنش بنصف التمرة دي ما تستهنش بالجنيه لا تصدق بأقل القليل بس بنية صادقة إن الله إن شاء الله يتبين الكلام ده في خطبة الجمعة بقى إن الله ليقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم أو فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تصير اللقمة عند الله كجبل أحد تصور ممكن تيجي يوم القيامة تفتح كتابك مثلا تلاقيك بتقرأ إنك تصدقت في اليوم الفلاني من شهر رمضان لسنة كذا وانت في مسجد الحصري تصدقت بجبل تمر بجبل تمر بجبل بلح تقوم تبص تاني في الكتاب تلاقيه برضه فلان تصدق بجبل تمر تفر في الكتاب بقى ده مش كتابي لا يمكن يكون كتابي يا عم كتابك وانت في مصلحة الضرايب كتابك قال يا مولانا انا عمر ما تصدقت بكيلو تمر والكتاب فيه جبل تمر جبت انا الجبل هي مش جبل هو مش جبل ده هي تمرة واحدة ده انت تصدقت بتمرة واحدة بس كنت خالصا لله صادقا مع الله فقبلها الله منك بيمينه ونماها وزادها ورب وربت عنده تبارك وتعالى حتى صارت التمرة كالجبل شوف فضل الله سبحانه وتعالى وكرم الله جل وعلا يبقى مش عاوز أطول في المسألة دي إنما والله يا إخواني اللي يقف على جلال الموقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى وهيبة الموقف بين يدي جبار السماوات والأرض والله لألزم نفسه بمنهج المحاسبة في الدنيا مع كل ساعة مش هقول لحضرتك كل ليلة لما تيجي تنام لا مع كل ساعة وانت بتركب العربية دماغك اتخبط في الباب حاسب نفسك ليه ما انت لسه نظر نظرة محرمة دلوقتي ما انت لسه ايه الكلمة غيبة دلوقتي ما انت لسه ناقل مجلس كلمة نميمة في المجلس اللي انت طالع منه عشان تركب العربية دلوقتي وهكذا حاسب نفسك على كل كلمة على كل جنيه على كل عمل لأن انت هنا في بوتقة ابتلاء ودار اختبار كل ما تحاسب نفسك وتجاهد نفسك على إلزامها بعمل الطاعات والبعد عن الشهوات والشبهات تنجو في الدنيا في الدنيا وفي الآخرة واعلم يقينا اسمع الكلمتين دول واختم بيهم اللقاء عشان ما تنساهمش والله ما تنساهم أبدا اعلم أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر اعلم أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر ما تقدرش تروح لبيت ملك من ملوك الدنيا وتخبط على الباب بضفرك كده أبدا اعلم أن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك اعلم أن بابه جل وعلا لا يقرع إلا بالقلوب بالقلوب الموحدة بالقلوب المؤمنة بالقلوب التائبة بالقلوب المخلصة الصادقة الممتلئة باليقين والرضا والتوكل عليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عني وعنكم في الدنيا والآخرة وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحب الصالحين ولست منهم